أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذه هي الحلقة الخامسة عشرة في شرح العقيدة الطحاوية نسأل الله أن يتقبل منا عملنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل واقفون منذ مدة مع قضية الرؤية رؤية الله في الجنة اللهم لا تحرمنا منها اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال الشيخ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه يقول الإمام الطحاوي تكملة لهذا الكلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام لك بقية كلام الطحاوي يقول إيه اسمع كلام خطير جدا سبحان الملك يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية معنى الرؤية إيه؟ إذ كان تأويل الرؤية تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ كان تأويل الرؤية بإيه؟ بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل كلام زي الفل يا عصام بس للعالم اللي بتفهم يا ترى انت فاهم طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا ماشيين حته حته بالراحه وعلى مهلنا وبتبسيط المساله ما زلنا نتكلم في قضيه الرؤيه كلام الشيخ يقول ايه وتفسيره تفسير الرؤيه على ما اراده الله وعلمه لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا بمعنى لا نحرف كلام الله ولا كلام رسوله عن موضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة أما المخالف فهو تأويل فاسد فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين ما تصلي عليه ما على الرسول إلا البلاغ الايه المبين الواضح الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى عشان كده يقول لك طب ما اهل السنه عندهم تاويل نقول اه تأويل يقتضيه السياق زي ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ها رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم احنا بنقول هو معهم بعلمه وإحاطته هيجي الناس بقى الأشاعرة والماتريدية يقول لنا قال لها طب ما انتوا كمان بتقولوا بتأولوا يقول لا أصل ده يقتضيه السياق منين جبته بعلمه إن الآية أولها علم وآخرها علم فعلمنا أنه أراد بذلك معية العلم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يبقى أولها إيه وآخرها إيه إن الله بكل شيء عليم يبقى المقصود بالمعية معية إيه علم جبناها من عندنا ما جبناهاش من عندنا هي كده ان يقتضيه السياق وهو ده التأويل الصحيح ان يبقى في الآية او في الحديث قرينة تدل على ان هذا يؤول لكذا اما التأويل بغير قرينة يعني ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ايه القرينة بقى اللي تنفي النظر ان ذاك النظر بالعينين الى وجه الله الكريم ايه القرينة مفيش قرينة يبقى كده تأويل فاسد ما يبقاش تأويل زي ما الشنقيطي عليه رحمة الله يقول ده ما يبقاش تأويل يبقى تحريف يبقى كده تحريف فقال هنا الراجل كلمة جميلة قوي ابن أبي العز الحنفي بيقول إن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين فمن بلاغ المبين ألا يوقع السامع في اللبس والخطأ ما ينفعش نقول الكلام يحتمل عشان كده كتير بقولها للإخوة اللي بيخطبوا الجمعة وبيدوا دروس إنك لازم لما تقول كلام ودي أول حاجة اتعلمتها في حياتي أول مرة في حياتي أطلع أخطب جمعة الوالد عليه رحمة الله وأنا بحط رجلي على المنبر راح شدد الجلابية رحت راجع لورا تاني نعم قال لي مش مهم أنت قلت إيه المهم الناس فهموا إيه وصلت؟ آه يعني انت ممكن تقول كلمة الناس يفهموها على غير مرادك مسؤوليتك والدليل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال له بئس خطيب القوم انت قل ومن يعصي الله ورسوله لكي يفرق بين حق الله وحق ايه الرسول فلا يوهن مشاركتهما الاثنين زي بعض فهي دي فاذا كان الكلام ده في الخطيب يبقى في الرسول اللي عليه البلاغ المبين ايه من باب ايه من باب اولى ما يقولكش كلام يحتمل وانما كلامه كله واضح عشان كده كتير في الحجه اقول للناس اذا كان يجوز في الصلاه ان احنا نقول يجوز كده ويجوز كده لان الرسول عمل ده وعمل ده صلى الرسول صلى 20 سنه صلى الله عليه وسلم او اكثر فصلى كتير فواحد شافه بي اه مثلا بيحرك اصبعه واحد شافه ما بيحركوش نزل على ايديه ونزل على ركبه ده يجوز وده يجوز لكن حج مرة واحدة فما ينفعش ان احنا نقول ايه ده ينفع وده ينفع هي حاجة واحدة وقال خذوا عني منسككم يبقى زيه بس هي حاجة واحدة الصح والباقي كله والباقي كله غلط طب الناس هيموتوا يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ايامه 140 الف النهارده 3 مليون الرسول لما حج كان عارف ان هيحج بعد منه 3 مليون وقد يكون بعد كده هيبقى فيه اكتر كان عارف لان الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إيه إليكم جميعا هو يعلم أنه مبعوث للناس إلى يوم القيامة فبيشرع للناس إلى يوم القيامة مش بيشرع لل 140 ألف اللي كانوا معاه فهو حد يفهمك غلط إن لا ده احنا دلوقتي الوضع مختلف عن أيام حج النبي لا هو الرسول كان شريعته للناس بتوع النهارده وبتوع بكره وبتوع بعده إلى أن تقوم الساعة نقولها بقى أمرنا الله عشان أموت ولا حاجة آه طب والناس اللي بيموتوا ما يموتوا ولو عملوا 100 كوبري برضه الناس هتموت ايه رايكم بقى اعملوا كبار الدنيا كلها وبرضه الناس هتموت ليه اصل دي رساله ربنا سبحانه وتعالى بعتها للعالم اجمع ان المسلم تهون عليه روحه في طاعه الله يعني الرمي السنه دي اسهل من السنه اللي فاتت والسنه اللي فاتت اسهل من السنه اللي قبلها والناس ما ماتتش غير السنه اللي فاتت والسنه دي بعد توسيع المرمى وتعريض ال- الشاهد ومش عارف ايه وتنظيم الناس والعساكر اللي بالالاف اللي واقفين الناس ماتت وحتى الناس اللي ما ماتتش في مره عند ال عند الرمي ماتوا ايه عند كوبري معيص وقع على الكوبري من فوق عليه ح- الناس هتموت مالكوش دعوه احنا ما بنقولش موتوا الناس ما بنقولش خليكم همج ودوسوا برجليكم ما بنقولش كده لكن بنقول اذا حصل القدر فنحن راضون بقدر الله ويا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما حد طيب يطلع من يوم عرفه يروح يموت ما قصدناش بنقول موتوا يا جماعه مش قصدي كده خالص وانما قصدي هذا قدر ورساله مبعوثه من الله للعالم فلا تفسدوا هذه الرساله نرجع تاني فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء يعني لما نيجي يقول لك إيه والتأويل هذه الآية يعني ت- شرحها تفسيرها تقريبها للفهم مش انك انت تألف حاجة جديدة ما قالش عنها الله ورسوله وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وصله له حلوة دي ممتازة رائعة خلي بالك منها يقول لك ايه نحمله على كذا نتأوله بكذا قلت كده قلت له يا ابني حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية فرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أرخو اللحى أرجو اللحى وفروا اللحى أربع ألفاظ منهم ثلاثة في صحيح البخاري قلت له أي حد في الدنيا بقى يجي يقول لك قال رسول الله احلقوا اللحى هيقول لك كده امال هيقول لك ايه اللي بيقول يجوز حلق اللحيه هيقول لك ايه اقول نحمله على كذا نحمل صح كده يقول لك اعفو اللحى ده امر النبي نحمله على كذا نتاوله بكذا آه الظروف كذا وكذا آه عمره ما هيقول لك قال ايه مش ممكن مش هيقول قال رسول الله عشان كده هوى كلامه هوى ولا يحرك شعره في صباع رجلك الصغير خلي اللي يقول يقول احنا بنقول قال ايه قال رسول الله بس واللي ع- هاتولي قال رسول الله سبحان الله العظيم الامام احمد قال لهم كده لما كان بيقول كلام الله غير مخلوق يقولوا له مخلوق ائتوني ائتوني بكلمه اقول به أ- اقول ازاي اللي انتوا بتقولوه ده من غير دليل ادوني كلمه اقول بيها ادوني قال الله ايه قال انا بقول لكم قال الله وقال رسول ادوني قال الله وقال رسول فكلمه جميله قوي من ابن ابي العز الحنفي شرح الطحاويه وبيقول ايه وحقيقه الامر ان قول القائل نحمله على كذا نتاوله بكذا منازعه لله ورسوله تحمله ليه وتتاوله ليه قال الله تعمل ايه سلم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم الكلام ده يا جماعة في زماننا صعب سبحان الله العظيم وبقى إشكال عشان كده كلام ابن القيم أحيانا آه، أنا بحبه الله يرحمه رحمة واسعة ابن القيم فلاقي في كلامه شفاء بعد كلام الله ورسوله طبعا له قصيدة أكثر من ألفين بيت مش كده ولا مش عارف عددها قد إيه اسمها القصيدة النونية ذكر فيها عقائد المسلمين فأنا عايز أقرأ لكم فيها ثلاث مواضع مستعدين؟ المستعد يرفع ايده الأسبوع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مستعدين عمرنا كله لله آه، يقول ايه هذا وللمتمسكين بسنة المختار اللهم ارزقنا العمل بالسنة يا رب هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان بيشير إلى حديث النبي ما صلى عليه عبادة في الهرج كهجرة إلي عمرك شفت أحاديث تساق في الشعر بالطريقة دي يا راجل سبحان الملك يقول هذا فكم من هجرة لك أيها السني عشان بقول لك يا سني ما تزعلش ها هذا وكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني مش أمنية بقى أنك أنت تهاجر لا ده أنت إقامتك للسنة في وقت الهرج ده إيه هجرة هجرة هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان فلذاك لا يدرى لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفصيل والردحان ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني يشير لحديث إيه أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير فالاثنين خير الأول والثاني والوسط ذو سبج فعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران ثم يقول ابن القيم في موضع آخر من النونية في رؤية الله عز وجل ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وإيه هي الزيادة وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن رواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان وهو المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مين اللي قال كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه صح عنه الإسناد وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنضرة بجنان وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان وأتت أداة إلي إلي لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية لجنان ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان ما فوق ذا التصريح شيء ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان سبحان الملك يقول الشيخ ولقد أتى في سورة التطفيف سورة المطففين ولقد أتى في سورة التصفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن مش كده اللي هي إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيدل بالمفهوم عندنا منطوق ومفهوم المنطوق اللي هو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المفهوم عكسه بقى إذا كانوا دول محجوبين يبقى التانيين إيه ناظرون فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن في آخر السورة أتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان وأسابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينما هم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني إذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيان هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان اسمحوا لي بموضع ثالث بعد موضع الرؤية للتحفيز بقى وبه نختم يقول الشيخ بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان انت مؤمن دلوقتي انك هتشوف ربنا في الجنة مصدق بيقين عليه طب نايم ليه غافل ليه كسلان ليه اذا كان الوعد انك تشوف ربنا عايز ايه تاني مش شغال ليه بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان بل قلبه في رقده فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان تالله تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه ده احنا بنقول لك كلام لو الكلام ده اتقال لحجر يا راجل كان رق جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكسبان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان لو هزك الشوق لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان خوذ تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان خوذ عروس جميلة رائعة وبتزف الواحد أعمى وعنين محنة انتوا فاهمين ولا خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان شمس شمس لإنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان ماذا حيلة العنين في الغشيان يا سلعة الرحمن لست رخيصة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب اتعب نظرية التعب فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذان والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان فاعلم بأن العين قد عميت فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان والله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما لكنما أخشى انسلاخ القلب والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخصها لا كان ذاك بمنة الرحمن نفسي أكمل وكل الكلام جميل ولكني أكتفي على هذا وهي دي العقيده مش ان احنا نقعد نناقش قول الجهمية والمعتزلة في رؤية الرحمن وإنما وإحنا بندرس العقيدة رؤية الرحمن أن يرق قلبك ويلين جلدك وتفيض عيناك شوقا ثم تعمل أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم